السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو ال- المفروض يبقى بعد رمضان في في نشاط في فطور ليه ولا متأثرين بالبرد الأعداد بتنكمش بالبرودة مش ممكن إن شاء الله أن يأخذ بقلوبنا جميعا إليه نعم آه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا وأسأل الله تعالى في هذه الليلة الكريمة كما جمعنا سويا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا مع نبينا في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام الأحباب هذا هو اللقاء الرابع صح ولا هذا هو اللقاء الرابع في هذه السلسلة الكريمة المباركة التي هي طريقنا إلى الله جل وعلا وعنوانها الطريق إلى الله جل وعلا وببساطة وبإجاز نلخص لإخواننا الذين يعني ربما نسوا أو لم يتابعوا اللقاءات الماضية أننا جميعا نسير إلى الله جل وعلا كلنا في طريق إلى الله تعالى البداية حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي رسم على الأرض خط مستقيم ويمين وشمال خطوط متعرجة تخيل مع المشهد النبي عمل خط مستقيم على الأرض ويمين وشمال خطوط متعرجة تخيل لو انت في خط من الخطوط المتعرجة دي عاوز توصل لربنا تعمل ايه اول حاجة وانت في الطريق دول الطريق البعيد عن ربنا تفوق كانت المحاضرة الأولى كيف نفيق وبعدين تمشي من الحتة اللي انت غفلت فيها لبداية الطريق دي المحاضرة الثانية كيف نهتدي وبعدين وقفت على أول الطريق طويل ايه المحفز على انك تمشي الى الله جل وعلا دي كانت المحاضرة الثالثة بعنوان من هنا نبدأ والليلة بإذن الله جل وعلا المحاضرة الرابعة تبدأ تمشي إلى الله تبدأ تسير إلى الله تبدأ تفر إلى الله جل وعلا محاضرتنا الليلة بعنوان زاد الطريق السائر إلى الله جل وعلا لابد له من بنزين لابد له من غذاء لابد له من محطات يمول قلبه فيها هذا هو الذات الذي يتزود فيه المسافرون ليصلوا إلى رب العالمين فأنت مسافر وكل الناس على سفر قال الله جل وعلا في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان كل الناس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه فكلنا جميعا الآن نسير في طريق أي نعم الطريق في كدح في كبد في تعب لكن في النهاية ستجد الله جل وعلا وما أحلى أن تجد الله في الدنيا بمعرفته وما أحلى أن تجد الله في الآخرة بلقائه ورؤيته قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى من وجد الله فما فقد من وجد الله فما فقد ومن فقد الله فما وجد فنسأل الله جل وعلا أن يعرفني به وأن يجمعنا مع نبيه أمامه إنه نعم المولى ونعم النصير كلنا مسافرون إلى الله جل وعلا مسافرون في الدنيا الدنيا نفسها سفرت كل ما في الدنيا بما فيها بدأ يرتحل إلى الله جل وعلا ليعرض الجميع الخلائق كلها بكل الذرات بكل الكائنات بالأرض والسماوات بالدنيا الكل يعرض أمام الله جل وعلا كلنا معروض على الله جل وعلا هذا واحد سبقنا في السفر إلى الله جل وعلا يقول علي بن أبي طالب في صحيح البخاري ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة الدنيا ارتحلت وكلنا راحلون إلى الله جل وعلا ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل كلنا راحلون إلى الله جل وعلا فلا بد أن تتزود قبل أن تصل إلى الله جل وعلا صلي العشاء ونصلي عليها إن شاء الله لا عشان يتجمع الناس عشان نتجمع الناس عليها إن شاء الله نصلي العشاء ونصلي عليها ونمشي وراها في الجنازة كلنا إن شاء الله فكلنا سائلون إلى الله جل وعلا لابد من التزود قبل هذا الرحيل لابد أن يتزود الإنسان قبل أن يرحل إلى الله جل وعلا مع كل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الأول يا نفس قد أزف الرحيل خلاص كلنا مسافرين يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل فتأهبي يا نفس فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل والموت آخر علة يعتلها البدن العليل بعد العشاء إن شاء الله بعد العشاء بعد العشاء إن شاء الله بعد العشاء غير نصف ساعة نصف ساعة العشاء لسه نصف ساعة العشاء فلا بد أيها الكرام للسائر إلى الله جل وعلا والذي يسير فرارا إلى الله جل وعلا لا بد له من عدة أمور هي لقاؤنا في هذه الليل الأمر الأول لا بد من تخفيف الأثقال المسافر بياخد معه إيه بياخد معه الدولاب بيشيل معه أوضة النوم المسافر راح من المنصورة للقاهرة والإسكندرية شايل معاه إيه حاطط معاه ابن العربية إيه لا بد من تخفيف الأثقال ليستطيع السفر ثانيا لا بد من غذاء غذاء أو لابد من أن يملأ حقيبة السفر حقيبة السفر دي يحط فيها إيه هتعرف تحط فيها إيه لابد من محطات التموين الذي يسافر إلى الله جل وعلا لابد أن يتزود لابد أن يتزود أثناء الطريق بمحطات تموين يقف عندها ليغذي قلبه ليستطيع السير إلى الله جل وعلا لابد بعد ذلك للسائل إلى الله أن تكون عيناه على المؤشر اللي راكب عربية ومسافر عينه على عداد البنزين عينه على عداد الزيت عينه على عداد الحرارة ليه؟ عشان لو البنزين فقده من غير ما يدري هيقف هيدوخ على منه مرة تانية فلا بد من جدول المحاسبة يحاسب هل قلبه ممتلئ ليستطيع السير إلى الله جل وعلا ممتلئ بالإيمان أم أنه يحتاج إلى أن يتزود فلا بد من هذه الأربعة في التزود في الطريق إلى الله جل وعلا لا بد من تخفيف الأثقال لا بد من حقيبة للمسافر لا بد من محطات للتموين لا بد من جدول للمحاسبة فأعرني قلبك أيها الأخ الحبيب فإننا جميعا سائلون إلى الله جل وعلا ولا بد من هذا الإحساس بيت اللي وقع حد يعرف عنه بيت اللي وقع بالمنصورة رجل قاعد في البيت فجريش عشان يهرب من البيت لسه على باب البيت هيخرج قبل ما البيت وقع افتقر الفلوس رجع ياخدها ما خرجش هو ده لو انت بتجري لربنا والدنيا في قلبك عاوز تمسكها هتقع وهتموت هيموت قلبك وهتقع الدنيا فوقك فلا بد للسائل الى الله جل وعلا يمشي يسيب الدنيا يرميها ورا ظهره ما يقدرش عمرك سمعت عن واحد بيهرب من الموت يشتد ربع على ظهره مستحيل بيجري ولا الفلوس ولا الذهب لو رجع للفلوس مش هيرجع تاني هو ده الطريق إلى الله فلا بد للسائر إلى الله جل وعلا أن ينسى الدنيا ولو على الأقل أحيانا لا بد للسائر إلى الله جل وعلا أن ينشغل بالآخرة ما ينشغلش بالفلوس ولا الدنيا ولا المتاع ولا أي حاجة في الدنيا لأنه لو انشغل بالدنيا ستضر الآخرة عنده ولو انشغل بالآخرة ستضر الدنيا فأيهما تؤثر من أحب دنياه أضر بأخراه ومن أحب أخراه أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى قال الله جل وعلا والآخرة خير وأبقى لابد من تخفيف الأثقال الكلمة دي أعيدها لك كتير عشان تحس إنك مسافر لابد من تخفيف الأثقال والمسافر لابد دايما يذكر نفسه إنه مسافر إنه راحل إنه عابر سبيل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كن في الدنيا قال عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كن في الدنيا كأنك غريب أو أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول يعني ابن عمر فهم كلام النبي النبي قال له خليك مسافر يعني ايه مسافر يعني ما تشيلش إلا اللي واخده المسافر المسافر اللي ياخد ايه شنطة بإيده فيها قرشين فيها سندوتشين فيها طقمين ومسافر إلى الله عز وجل مسافر إلى بلد تانية كذلك المسافر إلى الله جل وعلا لابد من تخفيف الأثقال يحس إنه مسافر قال ابن عمر فهم الدرس إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك الموت هذا هو السائر إلى الله جل وعلا لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحس بهذا الإحساس إحساس إيه؟ إحساس المسافر إحساس الراحل إحساس الراكب إحساس عابر السبيل وكان يقول ذلك للصحابة ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا الدرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب راح فاستراح في ظل شجرة ثم قام وتركها النبي عليه الصلاة والسلام يقول ده أنا عبارة عن مش مسافر ده أنا عبر سبيل يعني حتى أنت عارف لو واحد غريب قاعد في السعودية سنتين ثلاثة هو غريب لا زال بعد السنتين غريب بس عابر السبيل بيتخفف من أثقال الغريب ممكن يجيب أنتريه ممكن يجيب عفش ممكن يستريح ممكن يأسن يأنس لبعض الأصحاب في الغربة إنما عابر السبيل لا ده هي بس دقايق بيقعد يستريح ويمشي هي دي الدنيا لذلك سيدنا نوح لما سئل بعد أكثر من ألف سنة خبرة في الحياة خبرة في الحياة أربعين قبل النبوة وتسعمية وخمسين قبل الطوفان واربعين سنة كما قال بعض المفسرين أثناء الطوفان غير السنوات اللي بعد الطوفان خبير في الدنيا بيسألوه الدنيا بالنسبة لك إيه قال ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل رجل دخل إلى بيت له بابان شايف باب ده الباب ده دخل من أحدهما وخرج من الآخر هي دي الدنيا أكثر من ألف سنة بابين دخل من هنا وخرج من الثاني اي والله لذلك يعني بعض العلماء بيصحح حديث الأذان والإقامة في الأذن اليمنى واليسرى للمولود قالوا ليه قالوا انت عاوز تشرب المولود وهو وهو صغير الإحساس ده ليست حياتك إلا كمثل الفترة ما بين الأذان والإقامة هي دي حياتك كأن أذان أذن وأقاموا على طول الفترة دي هي حياتك فلا بد أن تحس بهذا الإحساس إحساس المسافر المسافر لا بد من تخفيف الأثقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه من حديث أبي الدرداء وصح عن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون دايما بحب أضرب مثل عشان فهمك الحديث ده إن أمامكم عقبة عقبة قدامك عشان تتخطاها وتقتحمها وتتعداها لابد انك تكون خفيف بيقولوا او بسمع ان في حاجة اسمها سباق 110 متر حواجز سمعتوا عنه اللاعب يفضل يجري وينط ويجري وينط حد يعرف عنه سباق ينط على الحواجز كده تخيل لو واحد بيجري مع 8 لاعبين او 10 لاعبين بيجروا وشايل فوق كتفه دولاب يعرف يجري يعرف يعصر الناس دي لا ده هو مكانه هو ده برضه السائر إلى الله المسارع إلى الله الفار إلى الله لو شال أثقال تقيلة ما يعرفش يتخطى العقبة والله جل وعلا يقول وهو يؤكد على شدة العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة عقبة شديدة هي دي العقبة لابد أن تخفف الأثقال حتى تستطيع المرور إن أمامكم عقبة كؤوت لا يجوزها المثقلون هذا مالك بن دينار واحد من السلف ركب في سفينة وبعدين وصلوا للشاطئ مع الناس كلها راكبة السفينة تخيل المشهد كأنك راجع من السعودية ووصلت لنهاية السفينة وصلوا للشاطئ فالقبطان نادى على الناس قال لهم من كان معه متاع فلينتظر مكانه حتى يدفع بقدر ما معه متاع يعني استنوا لما شوف انت شايل ايه عشان تدفع جمرك فملك بن دينار سمع كلمتين عمل ايه فتح ازاءه تحت ايده فوق رفع الثوب نط بقى على الارض على الرمل على الشاطئ نادى عليه قبطان السفينه الزم مكانك انتظر استنى انت ماشي ليه ما دفعتش حاجه قال مالك بن دينار فرفعت يدي وقلت ليس معي شيء معيش حاجه اهو فقال لي قبطان السفينه امضي خلاص امشي قال فمشيت مشيت فوقفت مع نفسي وقلت هكذا أمر الآخرة فهمتها ولا لسه فهمتها مشي قال له استنى تدفع الجمرك قال له معيش أصلا حاجة قال له خلاص امشي وقف قال دي الآخرة كده برضه تيجي قدام ربنا معاك ايه من الدنيا يا رب معيش حاجة 200 جنيه من الحكومة صرفتهم على عيال عدي على الجنة مفيش عطلة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الجد محبوسون على الصراط اللي متقل نفسه واقف على الصراط محبوس مستني يسأله الله جل وعلا كما في حديث أبي برزة الأسلمي الذي رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وفيما انفقه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما ينفقه هتسأل لو أنت خفيف هتعدي تقيل استنى على الصراط ممكن التقيل على الصراط ما يشوفوش يقع من التقل فتخفف من الأثقال لتستطيع أن تقتحم العقبة فلابد من تخفيف الأثقال وتحس دايما إنك إيه انك مسافر انك مسافر مش مسافر بس وغريب بس انك راحل انك عابر سبيل لا لا لا لا ده انا عاوز اكتر المفروض اللي عاوز يوصل لربنا بسرعة يحس احساس المسجون مش المسافر بس ده مسجون زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر يعني ايه سجن السجن لمواعيد صح تقوم في وقت معين وتنام في وقت معين مش مزاجك السجن له مواعيد فلازم الفائر إلى الله لو حس إنه مسجون والسجن له مواعيد آه في مواعيد الصلاة في مواعيد الصلاة في وقت محدد لو أنت ما جيتش تصلي المسؤول عن السجن يضربك فالسائر إلى الله جل وعلا لابد له أيضا من إحساس بأنه مسجون فلابد من مواعيد معينة كذلك المسجون أكله قليل طعامه قليل خالص ليه؟ غصب عنه مش مزاجه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا كما في سنن ابن ماجه من حديث سلمان الفارسي بإسناد الحسن والشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة اللي عاوز يشبع يوم القيامة يخف هنا يصوم شوية هنا إنما اللي طول عمره شبعان أطول الناس شبع هو ده اللي يجوع يوم القيامة لذلك أيها الأخ الحبيب لابد من إحساس السجن وانت في السجن ما انتش ماشي براحتك ما فيش حاجة في السجن اسمها أنا حر لا ده انت في السجن غصب عنك بتسمع كلام مأمور السجن ولله المثل الأعلى السائل إلى الله جل وعلا لازم يحس إن سجن وبالتالي ما ينفعش يقول أنا حر لا غصب عنك أنت عبد وعبد مسجون كمان مسجون أسير لشرع الله جل وعلا بأمر الله جل وعلا المسجون ممكن يشتغل وممكن يشتغل أشغال شقة هي دي الدنيا قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في في كبد في تعب فلا بد من إحساس المسافر ده كله من تخفيف الأثقال لا بد من الإحساس بأنك مسجون طيب لو الدنيا جت اللي عاوز فعلا يخفف الأثقال يزعل إنه جت شيلوه تقيل ليه مش هيلحق يسافر ليه جابوا عليا دنيا مش هلحق أوصل لربنا فلا بد للسائر إلى الله جل وعلا من تخفيف الأثقال وإن جاءت الدنيا تثقله يزعل طيب بالله عليكم وانتوا قاعدين كلكم كده كل اللي قاعدين لو سألتك سؤال مين اللي لو جات له الدنيا يزعل في حد لو الدنيا أقبلت عليه يزعل حد فيكم طب في حد لما الدنيا بتجيله ما بيفرحش ازاي كنت بقول السؤال ده بلاش احراج مش عاوز اجابه بس سالت السؤال ده لبعض الناس ليه خمسه ليه رفع ايدهم قالوا احنا بنزعل لما الدنيا تجينا فقلت له طب بالله عليك خلينا ننزل على ارض الواقع لو انت روحت البيت النهارده لقيت واحد جايب لك عربيه BMW موديل 2007 هديه بلاش عربيه جاب لك محمول بكاميرتين هديه تزعل ولا الحمد لله تذكر لله شكر الدنيا جات لك وفرحت لا كان السلف كان النبي عليه السلام وكان الصحابة لما الدنيا تيجي يحصلوا ايه يزعلوا يزعلوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه حديث رواه ابن ماجه بإسناد صححه الشيخ الألباني وفي بعض الزيادات عند ابن عساكر وعند البيهقي وأيضا صححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمرو على اختلاف الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير الناس أفضل واحد في الأرض قالوا بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا علمنا صدوق اللسان ثم مخموم القلب قال الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد الذي يألف ويؤلف قالوا يا رسول الله فمن على إثم اللي بعده مين الثاني مين قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة اللي بيكره الدنيا وبيحب إيه بيحب الآخرة مين دول شوف الصحابة كانوا صادقين ما فيش واحد منهم قال اه انا وانا وانا, وأنا. لا كانوا صادقين قالوا قال الصحابة لا نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الصحابة بيقولوا احنا ما نعرفش فعلا حد مننا من الصحابة بيحب الآخرة وبيكره الدنيا ولو جت الدنيا يقعد يبكي ويعيط ويزعل إلا رافع أي نعم فرح بن عبيد الله جات له مرة هدية مئة ألف دينار من خليفة مئة ألف جنيه جالك هدية تعمل فيهم ايه ده انت ممكن من غير ما يجيلك تقعد تفكر هعمل فيهم ايه ما جاتلكش اصلا لا ده طلحة بن عبيد لا جاله المئة ألف قاعد يعمل ايه طول الليل قاعد يعيط نايم على السرير زوجته جنبه يتقلب كأنه عصفور مبلل في ليلة شاتية ومش لاقي حتة يسكن فيه فقاعد يتقلب على الفراش خايف ويبكي قامت زوجته على بكاء وتقلبه ايه مالك في ايه ايه اللي حصل زعلان ليه ده المفروض تفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لا لا لا تفرح مش تفرح بالدنيا ربنا بيقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما مما يجمعون ده مما يجمعون ده انما الفرح بالآخرة الفرح بالآخرة فقام قامت من النوم مالك ايه اللي مزعلك قلقان ليه قال دخلت علينا الدنيا خايف وقلقان وزعلان ان الدنيا دخلت عليك قالت له وما يحزنك اخرجها مش دخلت خرجها قال جزاك الله خيرا أحسن الله إليك قالت فوالله ما أذن الفجر حتى أنفقها كلها في سبيل الله حتى أني لا حوالة بريدية للآخرة إن صحت العبارة عارف اللي مسافر ما بيشتلش 100000 معاه اللي جاي من السعودية بعد 10 سنين شغل معاه 100000 جنيه ما بياخدهمش وراجع يحطهم في الشنطة لا لا تضيع بيعمل إيه حوالة بريدية مضمونة الوصول ولله المثل الأعلى معك فلوس خايف تضيع عليك حوالة للآخرة على طول تتحول الأموال إلى الآخرة ليدخرها الله جل وعلا لك لتجدها كنوزا كنوزا في الجنة الجنة فيها كنوز زي ما النبي قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فلا بد أيها الأخ الحبيب للسائر إلى الله جل وعلا إنه يزعل لو الدنيا جت أو يربي نفسه على كده يحزن إذا أدخ- دخلت الدنيا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأصل الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة اللي متقل نفسه ومكتر على نفسه يدخل يفتح الدولاب يلاقي بدل الطقم عشر طومة الأخت تدخل تفتح ال- النيش تلاقي أهو- يعني في بعض الأخوات المتزوجات من خمس ست سنين تفتح النيش والله العظيم والله العظيم في عندها إطباق وكوبايات ما استخدمتهاش من يوم الزواج طب حطها ليه هتسأل عليها وما بتستخدمهاش واحد عنده انتريق بدل انتريق خمسة ما بيقعدش عليهم هيتسأل عليهم يوم القيامة تقلع على الفاضي تقلع على الفاضي هتعمل ايه هتعمل ايه ما تسأل المفروض تبقى زعلان لو الدنيا جت عليك جات لك اوعى تفرح ده ممكن تبقى مشكلة كبيرة زي ما واحد بيقول فلان ربنا فتح عليه لا لا لا لا ده ممكن بدل الحق تبقى نون فتح لا ده فتن فتن فلان بعده بالمال كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة اسمع ربنا بيقول ايه اسمع كده بقلبك قال تعالى سورة المؤمنون أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون اوعى تكون فاكر ان المال اللي جاي لك مسارعه في الخيرات لا ده انت مش دارج لا لازم تفوق المال لو جالك تخاف منه ولو بعد عنك تحمد ربنا زي ما جاي دلوقتي هقول لك لو جالك المال تخاف قال تعالى اسمع اسمع الايات بقلبك عشان تفهم ان الدنيا ما تفرحش بيها قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون اسمع اسمع قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع إياك إياك أن تفرح بالدنيا جد تخاف تخاف والله زي ما النبي عليه السلام وهو بيموت خايف من الدنيا تخيل يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بيموت ويفوق يعني بيغمى عليه ويفوق وبيفوق يقول لهم أنا عندي سبع دنانير عملت فيهم إيه خرجوهم لله بيقول لعائشة ما بال الدنانير السبعة في بيت محمد أخرجوها وبعدين يغمى عليه مرض الموت بيغمى عليه يفوق اول ما يفوق عملتوا ايه في الفلوس ماذا صنعتم في الدنانير قالوا انشغلنا بك يا رسول والنبي يغمى عليه يفوق تاني ماذا صنعتم في الدنانير السبعة يا رسول الله انشغلنا بك عنها قال اخرجوها يا صويحبات يوسف اخرجوها او ان كن صويحبات يوسف اخرجوها ماذا يصنع محمد امام ربه ان لقي ربه بالدنانير السبعه اقول لربنا ايه وانا جاي معايا دنيا سبعة دنانير امال اللي معاه سبعة مليون واللي معاه سبعة مليار واللي عنده سبع شقق واللي عنده سبع اراضي واللي عنده يعمل ايه لما يقف قدام ربنا السؤال صعب خف خف من إقبال الدنيا عليك كما خاف عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري عبد الرحمن بن عوف كان صائم فجيء له بطعام الإفطار وقدم له الماء ليشرب فلما رفع الماء إلى فمه وضعه وبكى عيط مالك بتعيط ليه ده انت مبشر بالجنة عارفين عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة النبي قال بنفس اللفظ كده وعبد الرحمن بن عوف في الجنة خايف من ايه خايف من الدنيا قال عبد الرحمن اسمع قال حط الاكل وما كلش وهو جعان قال مات اخي مصعب بن عمير مات اخي حمزة بن عبد المطلب مات اخي مصعب بن عمير وقد كان خيرا مني وكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه يعني لما مات مش لاقيين حتة قماشة يكفنوا فيها ما عندوش حاجة كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه ثم بكى وقال والله إني لأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في الدنيا كما قال تعالى في سورة الأحقاف ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون يا رب أجرنا جميعا من النار سيدنا عمر بيقول والله وجدت لو أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي مش عايز حاجة أعد بس قال سلمان الفارسي هو بيموت سلمان سلمان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كما في حديث ابن ماجه بإسناد صحيح سلمان الفارسي النبي قال فصلوا عليه الحديث صحيح الشيخ الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة مش هم المشتاقين للجنة ده الجنة مشتاق لهم إن الجن- الجنة لتشتاق إلى ثلاثة لعلي ولبلال ولسلمان الجنة مشتاقة تشوف سلمان ومع ذلك سلمان الفارسي وهو بيموت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين والحديث في صحيح ابن حبان ووراه قبل ذلك ابن ماجه من حديث أنس بن مالك وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن سلمان الفارسي لما نام على فراش الموت مريض اشتكى فجاء له سعد بن وقاص يعوده في المرض فوجد سعد بن وقاص وجد سلمان الفارسي نائما يبكي قال ما يبكيك ألست قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أنت صحابي والصحابة كلهم عدول ربنا رضي عنهم ألست قد صحبت رسول الله ألست ألست الحديث كده بنفس النص كده ألست ألست يعني بيفكره يعني بيقول له مش أنت اللي كنت طيب مش أنت اللي ربنا قال فيك ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه مش أنت مش بيذكره بالأعمال الصالحة اللي عملها حتى يرجو لقاء الله ألست ألست ألست فقام سلمان الفارسي وهو يبكي ويقول لسعد بن أبي وقاص والله ما أبكي لشيئين لا أبكي ظنا بالدنيا ولا أبكي خوفا من الآخرة أنا لا خايف من نسيب الدنيا حريص عليها ولا أنا خايف من أقابل ربنا أمال خايف ليه قال ولكني أخاف لأن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي بعهد وما أراني إلا قد تعديت يعني النبي وصاني وصية واداني ميثاق وعاهد لي عهد وأمرني بأمر وأنا تعديت قال وما هو يا سلمان قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفي أحدنا مثل زاد الراكب في الدنيا يعني كفاية لك في الدنيا زي إيه؟ زي الراكب قال وما أراني إلا قد تعديت لما مات سلمان سعد بن وقاص بيقول لهم شوفوا معاه إيه وروني تعدى إزاي خد زيادة إزاي قال فجمعوا كل ماله فلم يجدوا إلا 27 درهم درهم تقريبا بجنيه يعني وجدوا عنده في البيت 27 جنيه قاعد يعيط قبل الموت اعمل ايه انا تعديت 27 جنيه كتير عليا تعمل انت ايه تعمل ايه لابد للمسافر ان يحس بهذا الاحساس احساس انه راحل احساس انه مسجون احساس بالحزن اذا اقبلت الدنيا عليه وان منع الله عنه الدنيا يفرح الحمد لله استريحت منه يعني هم دلوقتي دول مكسبهم حلال 100% هيعيطوا كمان هم يعني مكسب حلال يعني ما فيش فيه شاكل اخونا الحبيب بيقول دول الصحابه يعني مكسبهم حلال ازاي بيعيطوا من الدنيا هقول لك كلمتين بس بساط كده معلش ما بحبش اقطع الكلام بس مش مشكله لان اخونا حبيبنا من ال- اعمده المسجد من عصافير المسجد فهنجاوبه هنقول لك ببساطه اللي جمع مال من حلال مش من حرام منين من حلال يصاب بمصيبتين عظيمتين عند موته ده من حلال ايه قالوا المصيبة الاولى انه يترك ماله كله ولا بياخده معاه المصيبة الثانية انه يسأل عليه كله مصيبة تخيل واحد معاه مليون وحطوهم في عمارة وقعت العمارة بيحصل له ايه بيتحسر ممكن يموت بحصيتها صح ما هو اللي بيموت كده اللي بيموت معاه ملايين في لحظة فقد كل حاجة أقرب الناس اللي بيقلعوا الخاتم الفضة اللي في إيده الخاتم الحديد اللي في إيده بيقلعوه له صح وبعدين يوم القيامة كل اللي سابه وبتمتع بيه هو بس حلال هو يتسأل عليه قدام ربنا مصيبة تانية حتى مع إنه من الحلال حتى مع إنه من الحلال أنا مش بقولك طلع فلوسك لله أنا بس أنا بذكرك بالآخرة كفاية الناس بتذكرك بالدنيا خليني أنا أذكرك بالآخرة خليني أذكرك بإنك مسافر بإنك مسجون بإنك راحل بإنك تزعل لو الدنيا أقبلت وتفرح لو ربنا منع عنك الدنيا اوعى تزعل اوعى تزعل أبدا ليه اسمع حديث اسمعه بقلبك اسمعه بقلبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ده دعاء النبي بيدعو وانت عارفين دعوة النبي استجابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الشيخ الألباني ورب حبان فيما أذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك يعني اللي ربنا بيحبه لأنه موحد ومتبع النبي عليه السلام دعوة النبي تستجاب فيه حبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا يبقى اللي ربنا بيحبه يخففه يبعد عنه الأثقال هيقول لك زي ما بتسمع من بعض الناس يجي له فلوس اه اصل ربنا بيحبني اصل انا استاهل لا والله قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ده اسمه ايه ابتلاء إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون فيكون ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون فيكون ربي أهانا كلا ليس الأمر كما تزعمون اللي يديله فلوس يبقى إكرام لا ده ممكن تكون فتنة وابتلاء اللي يمنع عنه الفلوس يكون إهانة لا ده ممكن يكون كرم ان ربنا حافظه من الدنيا اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث الصحابي محمود بن لبيت ورواه الحاكم بمستدرك من حديث أبي سعيد الخدري وصح عن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما تحمون مريضكم عن الطعام والشراب تخافون عليه عارف ابنك اللي عنده عشرين سنة وانت بتحبه وبتطلع الأكل من بقك له بيعمل عملية يخرج من العملية الدكتور يقول لك ما تأكلوش إلا بكرة قال لما اسمع معدته الولد هات ياكل جعان عاوز يشرب بتديله بتكرهه تدروش تكرهه ما تكرهوش ده انت بتحبه ليه لان الاكل هيضره ابنك الرضيع اللي بيرضع بتاكل لحمه يمد ايده ويمسك اللحمه بتشدها من ايده بيعيط بتسيبها له بتاكلها له ليه لو كان هيحصل ايه يموت يتخنق ويموت هو ده كده الدنيا لو كتير عليك وخدتها تخنقك تموتك فربنا لما يحبك يعمل ايه يحميك منها يبعدها عنك احب طعامك اليك الحلويات وعندك سكر ابوك يمنعك عنها ليه خايف عليك فالله جل وعلا اذا خاف على عبده اذا احب عبده يعمل ايه يمنع عنه الدنيا اللي ممكن تضره اللي ممكن تفسده اللي ممكن تهلكه اللي ممكن تموته فالله جل وعلا يحب عبده وأكبر دليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أظن أحب الخلق إلى الله هو حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الدنيا اللي النبي خدها إيه خد إيه العشاء فأقرب مثال للدليل على إن الله جل وعلا لو أحبنا عبده ربما يمنع عنه الدنيا ربما لأن الله تعالى يعلم ماذا يصلح عبده ممكن بعض العباد اللي يصلحوا الفلوس يوم ربنا يديله فلوس بعض العباد اللي يصلحوا الفقر لأنه لو اداله فلوس يطغى يوم يمنع عنه الفلوس الله جل وعلا أحب النبي عليه الصلاة والسلام فادخر الآخرة كلها كلها للنبي شوف ربنا بيقول لك إيه سورة الزخرف والآخرة عند ربك للمتقين الآخرة كلها مع إن الدنيا ممكن يشترك فيها المؤمن وغير المؤمن إنما الآخرة مين للمؤمن والمؤمن فقط المؤمن بس لا يأخذ الآخرة إلا المؤمنين فلا بد أن تعلم أن أوضح مثال على أن الله جل وعلا حين أحب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عنه الدنيا لم يعطيه الدنيا وإن شاء النبي دعا ربه أن يجعله الصفا ذهبا فتحولت الجبال للنبي إلى ذهب لكن النبي لم يرد ذلك أن أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر أراد النبي ذلك لأن هذا يقربه من الله جل وعلا هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه عمر بن الخطاب والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك ورواه ابن ماجة ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث أنس بن مالك وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقال عمر فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم عليه إزار وليس عليه سواه يعني النبي معهوش إليه بنطلون إزار يعني حقه مصر تحتان النبي قاعد كده بس مش لاقي هدوم بيتي يقعد فيها ما عندوش حاجة قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينام على رمال حصير ينام على رمال حصير قال فلما رأيت النبي رأيت الحصير قد أثر في جنبه في بعض الروايات ان سيدنا عمر دخل على النبي قال رأيته في بيت كأنه بيت حمام حجم بيت النبي ده كأنه حجم حمام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الليل ويعوز يسجد سيدنا عائشة نايمة يقول لها ايه يأمرها أن تكفكف قدميها ليجد مكانا يسجد فيه لم رجليك لا حتة تسجد فيه حجم بيت النبي قد ايه غرفة اللي راح منكم زار مسجد النبي عليه السلام ومر للسلام على النبي عليه السلام هيلاقي النبي مدفون في ايه غرفة ما لم تكفي إلا لدفن النبي جنب الصديق جنب عمر ثلاثة نايمين جنب بعض هي دي غرفة النبي هي دي غرفة هي دي حياة النبي هي دي دنيا النبي فدخل عليه عمر قال فرفعت بصري فوجدت شلة ووسادة حشوها لي حتة كيس بتحط فيه أكل وهو فاضي قدح بتحط فيه لبن أو مية وهو فاضي وحصيرة النبي ينام عليها لما السيدة حفصة تنت للنبي الحصيرة في يوم من الأيام قامت تقوم الليل فراحت تانية الحصيرة عشان النبي ينام على السجادة متنية النبي قام على أذان بلال راح عليه قيام الليل فقال الحفصة ماذا أحدثت انت عملت ايه قالت له أنا ثانيت بس الحصيرة قال لا تعودي ما تبناش تاني أصرح عليها قيام الليل لأني نمت مستريح أما اللي نايم على مرتبة واللي نايم على سواء يعفو عنا تقصيرنا دنيا النبي إيه؟ فين دنيا النبي فيدخل إلى عمر فيرى هذا المشهد فيبكي عمر وتبادره عينه دموع تنزل بسرعة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام مالك يا عمر قال يا رسول الله أنت خير خلق الله تنام على حصير يؤثر بجنبك وكسرى وقيصر أعداء الله ينامون على الحرير ويتمتعون بالذهب والفضة والاستبرق قال النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب في بعض الروايات إيه يا ابن الخطاب يعني إيه ده إيه ينفع الكلام ده فين نظرتك أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا هذه دنيا النبي عليه الصلاة والسلام خد إيه النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده قال حبيب اللي عاوز يوصل لربنا وممكن يوصل بس بطريق سريع قوي عن طريق باب سريع قوي باب الجهاد يرزق بالشهادة يموت يدخل الجنة بسرعة يقابل ربنا عمرك ما تقدر توصل لربنا بالسرعة دي ومعاك دنيا مستحيل مستحيل تخيل لو نادى منادى الجهاد دلوقتي مين اللي يقوم يجاهد عمر ما في واحد متعلق بالدنيا هيعرف يجاهد حتى لو قلب انا نفسي اجاهد ونفسي ونفسي هيكذب كذاب هيعاند ربنا وهيجي ساعة الجهاد ما يقدرش لسه في العيال عاوز يظبطه من الاول والبيت عاوز يكمله والمش عارف السقف عاوز يعمله والارض عاوز يزرعها واللي مش عارف عاوز يطلع ايه وعاوز هتطلع قدامه الدنيا كلها مش هيقدر يجاهد لذلك ربنا بيقول في سوره التوبه ايه ان اللي بيمنع عن الخروج للجهاد عشان تقابل ربنا حاجه واحده الدنيا قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يوشع بن نون سمعت عنه اللي هو غلام سيدنا موسى لما سيدنا موسى مات قام يوشع بن نون عاوز يفتح مسجد الأقصى عاوز ياخد معاه ناس مجاهدين ما ينفعش ناس تكون بتحب الدنيا اللي جاهد ما يكونش يحب الدنيا عارف عمل ايه قبل ما يخرج خمس دقائق قال يوشع بن نون لا يتبعني رجل من ثلاث ما يطلعش معنا يجاهد واحد من ثلاث رجل بنى بيتا ولما يرفع سقفه واحد بنى البيت ولسه ما بناش سقف ده قلبه متعلق بالسقف مش هيقعد يجاهد ورجل عنده أغنام وهو ينتظر خلافاتها واحد عنده أغنام حامل مستني ايه عشرة مستني لما تولد قلبه متعلق ورجل خطب امرأة ولما يبني بها شاب خاطب ومستني يدخل متعلق بالدنيا مستحيل يعرف يجاهد مستحيل إنما اللي يخلي الدنيا عنه يقدر يقرب من ربنا ويدخل من أسرع الأبواب إلى الله جل وعلا بسرعة بإيجاز موجز الموضوع بتاع الدلالي أنا لسه ثلاث نقاط كلمت بس عن تخفيف الأثقال لله لساني إن شاء الله اللقاء القادم عشان بس الجنازة لساني نتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن حقيقة المسافر محطات التموين جدول المحاسبة إن شاء الله اللقاء القادم بس ألخص لك لابد من تخفيف الأثقال إحساس إنك مسافر عابر سبيل إحساس المسجون إحساس بالحزن إذا أقبلت الدنيا عليك إحساس بالفرح إذا حماك الله من الدنيا ملخص الكلام عمليا عمليا على أرض الواقع عاوزك ترجع المالي شاب والأخت الفاضلة يرجع يطبق الزهد عمليا الزهد عمليا يعني إيه الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة أي حاجة ما تنفعكش قدام ربنا سيبها الحاجة اللي تقف في طريقك إلى الله ورا ظهرك الحاجة اللي تشغلك عن طريق الله ارميها ورا ظهرك شوف آه أبو طلحة الأنصاري دخل عنده بستان كبير قعد في البستان يصلي بيصلي بالبستان سمع صوت العصفور بصله سرح في الصلاة خرج بعد الصلاة قال البستان لله خلاص البستان العصفور اللي فيه شغله خلاص اللي يشغلك عن ربنا أيا كان شأنها دنيا تبقى لله على طول شوف سيدنا سليمان سيدنا سليمان عدت قدام الخيول فبص للخيول فرح خيول كتيرة نسى يذكر ربنا قال هاتوها تاني تسبح تنحى تسبح وتخرج لله قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد خيول مسرجة إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والأعناق لله على طول تروح بيتك أي حاجة تشغلك عن ربنا طلعها لله وبعدين افتح الدولاب هتلاقي عندك في الدولاب عشر طقمة كم قميص كم بنطلون كم ثوب كفاية خمسة وطلع الخمسة الباقيين مش قادر طب كفاية ثمانية وطلع اثنين وبعد أسبوع كفاية سبعة وطلع واحد وبعد أسبوع كفاية ستة وطلع واحد والأخت برضه تروح البيت تفتح النيش تفتح المطبخ اللي عندها زيادة طقم زيادة معلق معلق زيادة أي حاجة زيادة طلعها لله تخفف الأثقال لتستطيع أن تسير إلى الله جل وعلا أكتفي بهذا القدر في تخفيف الأثقال ونكمل بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لنا اللقاء والبقاء أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين قبل ما نقوم يا إخوانا معنا جنازة وهذا طفل فأدعو الله له يعني أن يتقبله بالصالحين وكذلك أدعو الله جل وعلا لأبويه أن يجعلهما زخرا وإن شاء الله تعالى نصلي العشاء وفرصة ان احنا نتذكر الآخرة عمليا فنذهب للمقابر زيارة كده في الليل مع جنازة لعل الله جل وعلا أن يتقبلنا سجيب لكم عشر اسطوانات هدية فنأجلها لقاء القادم